ل... اللهم استعان بسم الله آه، بداية آه، وانت داخل على رمضان أول حاجة إنسان محتاج يستشعر معنى الفرح إن أنا فرحان إن رمضان جاي فرحان إن في رمضان أصلا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل رمضان دي حد ذاتها نعمة لما تتخيل قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالناس بالعباد إن هو يدينا فرصة زي رمضان تفرح والله ربنا سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالإنسان نعمة الإنسان يدرك رمضان دي والله نعمة إحنا مش حاسين بقيمتها فاللهم لك الحمد واللهم بلغنا رمضان لسه لسه كام يوم والإنسان ما يعرفش هل هيصوم رمضان السنة دي ولا مش هيصوم يعني مش ضامن والكام يوم اللي قبل رمضان دول يعني كل سنة تسمع كده ايه اخبار وفاة في ناس قبل رمضان ما بتلحقش رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم بلغنا رمضان يعني النبي اغلب الدعوات عمر ما النبي عليه الصلاة والسلام دعا ان هو يقعد في الدنيا لكن قبل رمضان كان دعاء النبي اللهم بلغنا رمضان ان انا مش عايز افوت رمضان ده عايز اعبد ربنا في الشهر ده فاول معنى من معاني استقبال رمضان والتامل في رحمه ربنا سبحانه وتعالى وان ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا بيدينا فرصه هو معنى المغفره النبي عليه الصلاه والسلام يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في حديث تاني في رواية تانية ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني كلنا حافظين ال- ال- الأحاديث عارفين من صام رمضان ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر لكن اغلب الناس ما بيست... ما ما بيحسش بمعنى ال- المغفره يعني ايه غفر له ما تقدم من ذنبه حاجه العبد للمغفره يقول لك المغفر ده هو ايه غطاء الراس خوذه اللي بيلبسوها في الحرب فالمغفر ده ليه وظيفتين اول وظيفه ان هو يحمي من الضربات وتاني حاجه الستر بيستر الدماغ فالمغفرة جاية من المغفر فالمغفرة فيها معنيين المعنى الأول هو الستر والتاني هو الوقاية لما تتأمل في آية الكهف وتعرف قد إيه إحنا محتاجين مغفرة قد إيه إحنا بنغلط طول السنة قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه كتاب كتابك كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك الكتاب يتحط ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد أحصاها احنا قلنا قبل كده فرق بين الإحصاء والعد إن الإحصاء ده إيه بالتفاصيل يعني أنا ممكن أقول لك القاعة دي فيها مثلا 30 واحد ده عدد لا لا الإحصاء مش كده إحصاء إن أنا أقول لك ده في خالد وفي انس وخالد ده في كليه كذا وعنده كام سنه و... ده ايه ان انا جبت لك ايه تفاصيل فالطاعه والمعصيه في الكتاب مكتوبه بايه بالتفاصيل يعني ت... تفصيله تفصيله في المعصيه النظره والكلمه وانا جوايا كان ايه كل ده ايه مكتوب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يعني الذنوب بتاعتي كلها بالتفاصيل كده مكتوبة ووجدوا ما عملوا حاضرة اللي أنا كنت بعمله في الدنيا ونسيته خلاص نسيت الواحد بيغلط وبينسى لما يطلع لك على الفيسبوك كده تلاقي اللي يقول لك ال memories بتاعت السنة اللي فاتت فتبص كده السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها تقول ايه اللي انا كاتبه ده؟ تتصدم تتصدم ان انت ايه ده ايه واحد مشير اغنيه مره او بتشتم في comment او مش عارف بتتخانق مع مين او اي حاجه فتخيل ال- اليوم اللي انت اصلا انت مش مش فاكر ان انت عملت ده فتخيل اليوم ده كان كم صلوات ضيعناها ونظرات حرام وكلام حرام فالانسان من غير المغفره يهلك يعني شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه آه، يدني الله تبارك وتعالى العبد المؤمن يدنيه يعني ايه يقربه ويضع عليه كنفه يعني الستر ربنا سبحانه وتعالى يرخي عليه ستره وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يبتدي يتكلم مع العبد ربنا هيكلمنا يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان هيقف يتكلم مع كل عبد هيقف كده قدام ربنا يتكلم مع ربنا فربنا سبحانه وتعالى يسأل العبد فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا فيقول بلى يا رب فاكر ال- المعصيه بتاعتك فاكر الذنب الفلاني والله انسان فعلا لما تتامل المشهد ده واحد لا يتحمل والله تخيل ابوك بيحاسبك على ايه واقف بي- بيعاتبك على حاجه انت عملتها غلط وانت واقف وهو ايه عارف كل الاسرار بتاعتك كل اللي كان في السر ومستخبي ده مش مفيش حاجه اسمها مستخبي يوم القيامه يوم تبلى السرائر كل حاجه ايه هتظهر يوم يتذكر الإنسان ما سعى افتكر كل لحظة في حياتك الشريط كده كله بيعدي كل ذنب عملته فربنا سبحانه وتعالى يقرر العبد بذنوبه فيقول عبدي أتذكر يوم كذا ساعة كذا فيقول بلى يا رب أتذكر ذنب كذا فيقول بلى يا رب حتى يظن العبد أنه هالك يفتكر أن إيه خلاص أنا ضعت فيقول الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فعندئذ يأخذ العبد كتابه بيمينه هي دي المغفرة هي دي المغفرة اللي هي إن- إن تسمع سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم طب ليه يرخي ستره على العبد عشان ما حدش يسمع في ارض المحشر ما حدش يسمع ال- ال- الذنوب بتاعتك والفضائح بتاعتك الله سبحانه وتعالى يعني يريد ان هو يسترك في الدنيا تغلط ويسترك ده ما- ده معنى المغفره جايه من الستر ان ربنا يسترك في الدنيا قبل الاخره ويغفر لك ان هو تبقى في وقايه بينك وبين النار فتامل المعنى ده ان انا هقف قدام ربنا ويحاسبني يعني تخيل والله يعني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب يعني مجرد ان ربنا يسالني انت عملت ليه كده ده لوحده ايه ده عذاب تخيل ربنا بيحاسبك على ذنب ذنب بيقول لك انت عملت كده ليه الم انعم عليك في حديث ال- الثلاثه حديث ال- الرياء فيذكره نعمه فذكره نعمه فعرفها ربنا يعدد النعم يقول له ده انا اديتك كذا واديتك كذا الم انعم عليك الم اسودك واجعلك تراس وتربع في حديث ثاني فالمشهد ده صعب فانا من غير مغفره هروح فين هضيع فيجي رمضان فرصه تلاقي هديه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كل الذنوب تغفر ما عدا الكبائر كل الذنوب الكبائر محتاجة توبة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر يعني واحد بيبعد ما بيعملش كبائر من رمضان لرمضان رمضان يتغفر له كل اللي فات الذنوب دي راحت مش موجودة يعني مش هتحاسب عليها معنى مغفرة ان العبد لا يؤاخذ بالذنب يعني معنى ان انا عملت ذنب ان في عقوبة من يعمل سوءا ايه يجزى به عملت ذنب ففي عقوبة في جزاء المغفرة ان مفيش جزاء الجزاء ده خلاص يعني الاثر بتاع الذنب ده مش هيحصل فانا محتاج رمضان ليه عشان يتغفر لي والواحد لو مش هيتغفر له في رمضان هيتغفر له امتى لو انا دخلت رمضان دخلت وخرجت وما اتغفرليش هيتغفر لي امتى ايه الفرصه اللي بعد كده هيتغفر لي فيها قال لك من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طب الصيام يعني ايه ما ظبطتش ايمانا واحتسابا من قام رمضان صلي التراويح ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طب التراويح ما جبتهمش التراويح كلهم من قام ليله القدر تجتهد في العشر الاواخر من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فمعنى المغفره شوف علاقة رمضان بالمغفرة شوف سيدنا جبريل عليه السلام ينزل للنبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام يرقى على المنبر يصعد إيه درجة طلع خطوة على المنبر فقال آمين فطلع كمان درجة ثم قال آمين طلع كمان درجة وقال آمين فالصحابة شايفين النبي إيه بيأمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل سيدنا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الكلام ده ثلاث دعوات قال رغم أنف عبد رغم أنف يعني العبد ده إيه خاب وخسر يعني ألصق بالتراب أنف دي إيه نزلت على الأرض ده واحد اتذل خاب وخسر رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد قل امين فقلت امين ثم قال ورغم انف عبد ادرك والديه فلم يدخلاه الجنه قل امين فقلت امين ثم قال ورغم انف عبد ادرك رمضان فانسلخ ولم يغفر له قل امين فقلت امين في روايه عبد ادرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله هو يا جماعة مين اللي بيدعي سيدنا جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام بيأمن فالعبد اللي في النص ده كده فين ده ضاع يعني سيدنا جبريل بيقول رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له يعني واحد دخل عليه رمضان وكل فرص المغفرة وما اتغفرلوش ده أبعده الله يعني خطورة رمضان مش إن أنا داخل كنوز حسنات وبس وكده خطورة رمضان إن أنا لو ما اتغفرليش هتبقى مشكلة في, في معنى في الرواية يقول لك فانسلخ منه ومعنى تاني يقول لك فانسلخ فانسلخ يعني الشهر ايه خلص ولم يغفر له المعنى التاني فانسلخ منه يعني العبد هو اللي انسلخ من الشهر كأن واحد بالنسبة له رمضان ده رمضان بيمثل لك ايه رمضان بالنسبة له زي شوال زي شعبان ده بالعكس رمضان بالنسبة له المعصية يعني في واحد بيستقبل رمضان بالفرحة والإقبال على الطاعة وواحد بيستقبل رمضان بإيه؟ بالمعصية فرق بين واحد بيستعد رمضان ان هو ازاي هي... هيقيم الليل وهيصلي في مسجد ايه وهيقرا ازاي وهدفه ايه في رمضان واحد تاني هيتفرج على مسلسل ايه وهيسهر في خيمه ايه رمضان والخيمه الفلانيه جايبه رقاصه ومغني في واحد بي... رمضان بالنسبه له كده رمضان بالنسبه لي ان انا قاعد بعد الفطار على القهوه بشيش وسهران مع اصحابي وخلاص فواحد بيستقبل رمضان ده انسلخ من الشهر لما تبقى ماشي رايح المسجد رايح التراويح وتلاقي الشباب قاعدين على القهوه بيلعبوا طاوله وبيلعبوا دومنه وبيشيشوا الواحد قلبه بيتقطع وسامع القران في الشارع وقاعد على القهوه طب طب انت محتاج ايه اكتر من كده ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول إذا كانت أول ليلة في رمضان أول ليلة ربنا بيهيئ لك الكون كله عشان تعبد ربنا بيهيئ لك كل حاجة عشان تطيعه أنت عايز إيه؟ قال إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الجنة الثمانية فلم يغلق منها باب وفي رواية فتحت أبواب الرحمة ثم قال وغلقت أبواب النار كل أبواب النار اتقفلت فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومردت الجن والشياطين اتسلسلت وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة كل ليلة فالمعنى الأول الإنسان حاجة الإنسان للمغفرة في رمضان فرصة لإيه؟ إن أنا يتغفر لي فرصة إن أنا يتغفر لي أنا داخل رمضان أتيل السنة دي إن أنا يتغفر لي لأن لو ما اتغفرليش في رمضان هيتغفر لي إمتى؟ فده المعنى الأول رمضان والمغفرة